السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعيذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا الصبح المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليه وأن يبارك في كل الحاضرين وأن يجمعنا جميعا مع سيد الأولين والآخرين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه السؤال الأول أو سؤال اليوم هل تحبون الله؟ الجواب معروف هل هناك من لا يحب الله عز وجل؟ وهل هناك أحد أحق بالمحبة إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن السؤال محتاج مش إجابة قولية يا جماعة احنا محتاجين نجاوب إجابة عملية أنا بحب ربنا أه بحبه طبعا بتحبه بإيه؟ باللسان فقط ولا بالعمل والإخلاص وتقييم أو بذل النفس والنفيس والغال والرقيق من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله فالمسألة محتاجة مراجعة محتاجة مراجعة إن إحنا نراجع أنفسنا فعلا ونقف مع أنفسنا وقفة نشوف هل إحنا فعلا بنحب ربنا ولا لأ لا طيب ولذلك احنا عايزين البلادي نعرف يعني ايه محبه يعني ايه يعني ايه انسان يحب ربنا ويعني ايه ضوابط المحبه يعني ايه اللي نقدمه ايه واجبات محبه العبد لله عز وجل وامثله عظيمه جدا طبعا من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وارضاهم في محبتهم لله عز وجل حتى نعلم كيف كانت محبتهم للخالق جل وعلا اول حاجه تعالوا نقف مع قول الله عز وجل يقول الحق جل وعلا قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وتعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين العجيب في الموضوع يا جماعة إن الثمان حاجات دولت اللي ربنا ذكرهم كلهم حلال مفيش حاجة فيهم لا مكروهة ولا حرام كلهم ايه حلال ومع ذلك الحلال ده الثمان حاجات الحلال دول لو كانوا أدنى عندنا من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللي يعمل كده والله لا يهدي لا يهدي القوم الفاسقين تعالوا شوفوا قول الله عز وجل يقول الحق جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يساوونهم في المحبة مع الله عز وجل والذين آمنوا من شأن ثاني بقى حال ثاني والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى ولذلك شوف بقى الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ناس ربنا بيحبهم وهم بيحبوا ربنا ايه مواصفات الناس دول يا رب قال أذلة على المؤمنين أول وصف أذلة على المؤمنين تواضع ومحبة وصد الجناح للمسلمين مسألة عظيمة جدا ولذلك احنا لما تكلمنا في أمر الدعوة إلى الله عز وجل يعني كان من بين يعني الأدلة الجميلة التي ذكرها أهل العلم قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بعدها قال إيه فذكر إنما أنت مذكر تتصف بأربع صفات هتكون أنجح داعية على وجه الأرض أول حاجة صبر الإبل ثاني حاجة سمو السماء ثالث حاجة ثبات الجبال رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها يعني أن تذل نفسك لإخوانك المؤمنين مش ذل عبودية ذل محبة بل ان انت بذل نفسي لاخي المؤمن لان ربنا اللي امرنا كده اذله على المؤمنين هو ربنا لما امر ابليس ان يسجد لادم عليه السلام هو امر ان يسجد سجود عبوديه عبوديه ابدا سجود تحيه والذي امره ذلك هو الله عز وجل فلو سجد إبليس لآدم عليه السلام لكان بذلك عابدا لله لأن الذي أمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى إذا أذلة على المؤمن أول حاجة أعزة على الكافرين وبقى طالما أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين يبقى تحقق الولاء والبراء يبقى إيه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم حد يقدر يقول إن الفضل ده بيأتي حد غير الله عز وجل تقدر تحصل عليه منين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى شوف بقى في حته بقى ايه يحبهم ويحبون ولذلك في غزوه خيبر سيدك النبي عليه الصلاه والسلام وصلى عليه جماعه عليه الصلاه والسلام آه، انما السلام في غزوه خيبر لما جه يفتح بقى خيبر قال ايه؟ لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه مين الرجل ده؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب يعني ربنا انما كان وصفه هو ايه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه في اليوم ده؟ بيقول والله ما تطلعت نفسي للاماره الا في ذلك اليوم، ليه؟ قال على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تامل معي آه شيء غريب جدا من بين استدلالات اهل العلم في محبه العبد لله عز وجل. حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين والحديث الثاني برضه ايه في الصحيحين عن عبد الله بن هشام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان ماشي فايه واخد زي ما كان واخد بايده وماشيين مع بعض ويا بخت طبعا فهو عايش مع النبي عليه السلام من غير ما يعني من غير اي مقدمات فجاه النبي عليه السلام قال له ايه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. طب سيدنا عمر استثنى نفسه ليه؟ لأن النفس لم تذكر في الآية فاكرين؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية لم يذكر فيها إلا كلمة النفس. فسيدنا عمر مش مستخسر نفسه في النبي لا ده هو لو قيل له لو خير عمر بن الخطاب بين أن يقتل هو وبين أن يجرح النبي صلى الله عليه وسلم لاختار أن يقتل هو لكن هو بس كل ما في الامر ايه؟ هو بيتكلم عن الايه. انت يعني احب الي من والدي وولدي والناس اجمعين الا من نفسك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فتبسم عمر وقال: فوالله لانت الان احب الي حتى من نفسي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ايه وجه الاستدلال هنا؟ يقول اهل العلم: ومن المعلوم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله عز وجل. فحلا فان كانت دي محبه النبي فما الظن بمحبة الله عز وجل شوف استدلال أهل العلم عامل إزاي لكن كانت دي خاصة بالنبي أمال بقى تبقى محبة الحق جل وعلا الذي خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لذلك آه سيدنا ابن عباس آه كان يقول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا فلا فلا ترجعون إيه؟ إلى الكفار. قال ابن عباس فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته امرأة مستفية يعني تريد أن تسلم كان يحلفها بالله عز وجل أنها ما جاءت لتسلم إلا حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة عاملة ازاي فكل حاجة متوقفة على ايه؟ على ان انت تكون صادقا في محبتك لله عز وجل تعالوا نعيش مع الآية الجميلة دي بس بعد ما نصلي قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ممكن تلاقي أهل الدنيا بيحبوا دنياهم تقول لي كل واحد ليه هواية واحد بيحب العربيات قوي والثاني يحب الاموال والثالث يقول لك انا عايز بس ابقى اعلى منصب والرابع نفسه يبقى مش عارف زعيم والرابع خامس والسادس لكن مؤمن والذين امنوا اشد حبا لله هل يا جماعه ممكن يسوي بين واحد قضيته في الحياه بنت بيحبها ونفسه في يوم من الايام ان هي تكلمه دي قضيته وينام ليل ونهار يحلم بيها شوف صاحب قضيه اهو فاهم ازاي؟ لكن قضيه تتضارع طلعتين ولا تساوي ثلاث عيش واحده ثانيه قضيتها الشاب برضه ليه؟ العياذ بالله ليه بتحبه؟ فاهم ازاي؟ واحد رابع قضيته ان هو يبقى غني جدا، واحد خامس قضيته انه يبقى صاحب منصب، واحد سادس قضيته قد والقضايا يعني سبحان الله كل يبحث ايه عن سبب من اسباب سعادته ويعني ايه افترقت طرق الناس في البحث عن سبيل السعاده، لكن اعظم سبيل السعاده هو الحياه في ظل الايمان، فاهم ازاي؟ ولذلك خد بالك ايه؟ والذين امنوا ها حققوا الايمان اشد حبا لله، يبقى لن تحب الله عز وجل صدقا من قلبك إلا إذا حققت الإيمان فداء لأن لا يمكن واحد كافر يحب ربنا إزاي؟ هو أصلا قلبه مظلم قلبه مقفول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون بل ران مغلف قلبه يحب ربنا إزاي؟ فبيه والذين آمنوا أشد حبا لله هل ممكن نسوي بين هؤلاء اللي احنا ذكرناهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه نقدر نستوي بين ده وبين ده لا يمكن ولذلك بعدها ربنا ليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي ده معناه لا يمكن في آية ثانية ربنا بيقول ايه إنما يخشى الله من عباده العلماء فأهل العلم يا جماعة هم دول اللي يعرفوا فعلا يحبوا ربنا صح هم دول اللي بيخافوا ربنا صح خد بالك من حاجة العابد ممكن يتخيل أشياء ويظن أنه على الجادة مع أنه ممكن يكون قد انحرف عن صراط الله المستقيم صراط الله المستقيم اللي هو مين؟ اللي هو خلف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه النسائي بإسناد صحيح حبيبك صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما شوف الوصف ده فقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال خطوط سواد وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خد بالك وحبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول كل أمتي ها يدخلون الجنة إلا إلا من أبى اللي مش عايز مؤمن يخش قيل من يأبى يا رسول الله حد يدخل يخش الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى إذا مسألة الصراط المستقيم واضحة جدا واضحة ومش محتاجة إن الإنسان إيه يعني يدور يمين أو شمال هو ما فيش طريق في الدنيا وفي الآخرة للسعادة لسعادة الدارين إلا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك بتسأل سؤال وأنت بتتكلم عن يعني هو سؤال الدرس إيه هل تحبون الله؟ طب بالله عليك عمرك راجع كده حياتك من أولها لآخرها عمرك تركت حاجة لله في معصية قلبك متعلق بيها قلبك متعلق بيه بمخدرات عياذا بالله بالخمر بالدخان باي حاجه اي حاجه بقى ايه بقى يعني ايه كل بقى الشهوات والشبهات والكلام الايه اللي قبل الناس وقع فيه الارض فده هل ممكن تكون تركت حاجه لله طب بلاش هل تركت هل عندك ساعات تترك حاجه لله والنبي عليه السلام في الحديث اللي كان فيه ضعف يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ده أنت لو تدور بس على نعم ربنا عليك والله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما قالش نعم الله وإن تعدوا نعمة الله فين النعمة دي؟ وضحها بآية ثانية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فين النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا هي دي النعمة طب ازاي خلاها نعمة واحدة؟ لأن كل النعم اللي ربنا هيديها لك لابد أن تصب في تلك النعمة لازم ربنا اداك مال استعمله فين؟ في خدمة دين الله تمام؟ اداك زوجة استعملها في خدمة دين الله اداك صحة نفس الحكاية اداك ولد اداك منصب كل حياتك لا تستعملها إلا في طاعة الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى شوف بقى سبحان الله شوف من ربنا عليك قد إيه تخيل كده لو كان واحد مننا عياذا بالله كان ممن هلك في صلب رجل ممن هلك مع قوم نوح سيدنا نوح كم ألف واحد هلكوا في من قومه كتير جدا بس السلطان لما جه ما خلاش الا قله قليله اللي هم طلعوا في السفينه مع سيدنا نوح الباقي كله خدوا الطوفان صح ولا كان ممكن يكون الواحد فينا في صلب رجل منهم صح ولا ما كناش جينا صح كان ممكن نكون ممن هلك مع قوم عاد ممن هلك مع قوم ثمود ممن هلك مع قوم شعيب وهكذا لكن الله عز وجل بحفظه لك وعنايته لك جعلك تنتقل من أصلاب رجال المؤمنين إلى أرحام نساء المؤمنات ومن أرحام نساء المؤمنات إلى أصلاب رجال المؤمنين هكذا حتى ولدت بين أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا فجئت موحدا لله جل وعلا نعمة ولا مش نعمة شوف الرعاية الربانية ليك شوف الرعاية عجيبة ازاي انت كنت في صلب ظهر ادم في ظهر ادم عليه السلام فضلت تنتقل من مؤمن لمؤمنة ومن مؤمنة لمؤمن لحد ما وصلت الى ان تكون من امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم نعمة عظيمة جدا يعني تحتاج ان احنا نسجد لله شكرا الى قيام الساعة وما بعد ذلك مش فسبحان الله وعلى الرغم من ذلك كان ممكن برضه تيجي تبقى مسلم بس على الورق صح ولا لا؟ مش مسلمين كده على الورق اسمك ايه؟ اسمه محمد اسمك ايه؟ عبد الله بتصلي ابدا عمر ما ركعتها اهو اسمه ايه؟ محمد عبد الله هو فكر ان اسمه عشان اسمه محمد هيجي يوم القيامه وهو داخل كده في ارض المحشر كله يوسع محمد جاي فاهم ازاي؟ لا مش كده المسألة لا بالأسماء ولا الكلام ده كله واخد بالك وإلا لو كانت المسألة بالأسماء ولا الأنساب ما كانش عم النبي مات كافرا والحديث في الصحيحين عم النبي مين؟ أبو طالب مات كافرا وده مين؟ ده عم النبي وحبيب صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل حديث رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وانزل عشيرتك الاقربين عمل ايه؟ هنا على جبل الصف ما كان ممكن يقول لا يا رب معلش دول عشيرتي بقى وعيلتي وقومي و- والقبيله بتاعتي وقرايبي يعني دول بقى يعني يعني اسمح لي فيهم ده لكن لا مفيش ايه؟ لا نسب بيننا وبين الله الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم انما اعتبر هذا على وجوه قريش يا بني فتح يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني عبد الشمس سمعوا جميعا قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيء خد بالك ويقوم يخص مين بقى حبيب القلب قرة عين ثمرة فؤاد فاطمة يا سلام عمرك شفت حب اب لبنته زي حب النبي لبنته صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يمكن كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يشوف فاطمة جاية من بعيد يبتسم ويقوم ويقبلها آه، في جبهتها ثم يجلسها بجنبه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب عجيب كان يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني اوعى محدش ولذلك سبحان الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما جه سيدنا علي كان عايز يتزوج على فاطمة خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام لم يحرم تعدد الزوجات انما كل ما في الامر ايه؟ قال ايه؟ اني اخشى ان تفتن في دينها خاف على مين؟ على فاطمه بنته رضي الله عنها وارضاها خشي عليها من الفتنه وقال في روايه من الروايات قال واني لا احل حراما ولا احرم حلالا ولكني اخشى على ابنتي ان تفتن في دينها وانه لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله ولذلك اللي اهل العلم قالوا فمن المحرمات من المحرمات على الرجال تمام ان يجمع بين بنت نبي الله وبين بنت امراه بين بنت رجل كافر وصل المسألة فسبحان الله شوف بقى حبيب صلى الله عليه وسلم يحط بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاد فاطمة ويقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا فمن رحمة ربنا دي ان انت ايه ان انت جيت مسلم وموحد ومسلم مش على الورق بس لا الحمد لله ربنا اكرمك بالاسلام واكرمك بمعرفه السنه اكرمك بعد ده كله ان انت تيجي بيت ربنا تصلي في بيت ربنا ما في غيرك ما بيصليش في في- في- في المسجد في غيرك كله من من منازلهم يعني كل خمس صلاه بيصلوا يا اما ايه في الشغل او في البيت ما بيصليش في المسجد لا ربنا اصطفاك انت هو ده مقامك هو ده قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى فخلاك تيجي هنا عشان تنزل بين يديه وفوق ده كله تجلس في هذا المجلس المبارك لتفوز بمعية الله عز وجل وبرحمة الله ومغفرته فقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي أنه عندما يأتي هؤلاء آه، ويريدون أن ينصرفوا بعد الدرس يقول جل وعلا للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد نصرت لكم يا سلام يجي ملك يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته ده هو ما كانش عايز يسمع بس ولا يخش الصلاه ولا اي حاجه ده هو بس ليه فلوس عند واحد من اللاعبين اول ما عرف ان هنا قال لك بس نقفشه بقى بره بره خش واخد بالك وقاعد ولا هو واخد باله لا من المحبه ولا من الكلام ده كله هو شغال فين؟ في ال 50 جنيه اللي انت مدفعله وعمال بيرسم خطه يقول لي لا آه، ده الناس دي ثلاث ابواب طب انت واقف هنا و- وانت واقف هنا وانا واقف هنا عند الشباك ده فاهم ازاي؟ عشان نلحقه واول ما قفشتك ال 50 جنيه فازاي ومع ذلك ربنا يقول ايه؟ لما الملائكه تقول له ده فين فلان ده ما ده مش جاي عشان درس ولا ولا عشان حاجه يقول جل وعلا هم الجلساء لا يشقى به الجليل وله قد غفر يا سلام اذا خد ايه؟ خد 50 جنيه اتغفر له كمان يعني شوف سبحان شوف شوف فضل ربنا ورحمته قد ايه شوف حاجه ورحمتي وسعت كل شيء سبحان الله، رحيم ولا مش رحيم؟ خد بالك ورحمتي سبقت غضب ورحمتي غلبت غضب ما ممكن الرحمه تسبق الغضب ولا تغلبه لكن من رحمه ربنا جعل غضبه جعل رحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه وفي عز غضب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ما هو الانبياء قالوا كده حديث في الصحيحين يقول ادم ونوح وكل الانبياء عليهم صلاه ربنا وسلامه يقولون ان ربي قد غضب اليوم غضبا ها لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وفي عز الغضب ده ربك يقول ايه؟ لا ظلم اليوم يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله تفلغا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا عبادي إني حرمت حديثا رامس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا في عز الغضب يأذن لكل الأنبياء أن يشفعوا حديد البس عليه الصلاة والسلام ليه ثمن شفاعتهم يا ما احنا قلنا قبل كده ثمن شفاعات تمام وفوق ده كله شفاعة الأنبياء التانيين شفاعة الملائكة شفاعة المؤمنين ويقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة لا شوف لفظ الحديث وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحان الله ده في عز ايه؟ في عز ان ربي غاضب اليوم غضبا تخيل امال لو لم يغضب ولذلك خلت الدنيا كلها رحمه واحده يترحم فيها بها فيما بيننا حتى ان الدابه لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تبليه فاذا كان يوم القيامه اترفعت رحمه كم رحمه جماعه؟ 99 رحمه يا سلام ولذلك كان احد السلف من كلمه كانت من اجمل ما قرات من كلام السلف بيقول ايه؟ ان رحمه واحده انزلها الله عز وجل في الحياه الدنيا فكان نصيبي منها نعمه الاسلام خد بالك من الكلام كلام عالي قوي والله بيقول رحمه واحده نزلت في الدنيا كان انا نصيبي انا لوحدي من وسط المليارات دول نعمه الاسلام فوالله اني لارجو ما هو اكثر من ذلك اذا رفعت الرحمه يوم اذا رفعت الرحمه يوم القيامه الى 99 رحمه يا سلام ألا وحده الفرد سبحانه وتعالى شوف نعمة ودي عليك ده أنت لما تصير حتى بتبحث للنعم الحسية البسيطة اللي أنت فيها واحد يعني يقول زي مش مثلا بنصلي المغرب ولا العشاء وتيجي تكلمه عن القرآن يقول لك معلش أنا الحمد لله بصلي وموحد لسه مديله حق حقه ورب الكعبة لو سجدت لله منذ أن ولدت إلى أن مت ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل بيتكلم بس عن حته يعني بعض النعم البسيطه جدا نعمه الاكسجين انا مش هقول لك بقى نعمه مش عارف ايه يعني نعمه العقبه ولا نعمه الاسلام ولا لا ده نعمه الاكسجين بس الهواء اللي انت بتتنفسه شوف بقى تخيل لو واحد هيديروا له عمليه جراحيه ربنا يشفي مرضى المسلمين ودخل اي مستشفى يحصل ايه محتاج ايه؟ اكسجين الاكسجين بكام يا جماعه؟ اللتر بكام؟ ب 2 جنيه هم دول بتوع الهواء ده اللتر بكام يا جماعه؟ ب 2 جنيه انت بتحتاج في الدقيقه قد ايه؟ في الدقيقه 10 لتر يعني كام؟ يعني 20 20 جنيه تعال طيب كل دقيقه كل دقيقه طلع 20 جنيه وقول له يا رب ده حق النفس ده ده لسه ما كانوش عمليه النعم كل دقيقه طلع ايه؟ 20 جنيه تقدر توفيه نعمه يوم واحده في النفس بس؟ ما تقدرش طب بلاش دي نعمه البصر عينك انت عارف فيها كم عدسه؟ كل عين حد عارف يا جماعه؟ كل عين فيها خمس ثلاث عدسة عدسة تكبر وعدسة تصغر وعدسة تبعد مش عدسة لا مجموعة عدسات تبعد وتقرب وتكبر وتصغر وتلون تخيل الحكاية دي وتجمع وتبعد وت... و... وعدسات عشان الضوء لو لو كان عالي وعدسات عشان الضوء لو انخفض اشياء عجيبة جدا 5000 عدسة كل عدسة ليها وظيفة وعينيك وانت شايف بيها ال 5000 عدسة شغالين من الذي أذن لتلك العدسات أن تعمل؟ الله عز وجل. تخيل بقى لو عدسة واحدة وقعت تلاقي نفسك فلان يقول لك إيه؟ عنده بعد نظر، وفلان عنده قصر نظر، وفلان عنده عشاء ليل، وفلان عنده عشاء نهار، وفلان ما بيشوفش خالص، وفلان وهكذا. نعم نعم عظيمة شوف انت ال ال الكلية الكلية اللي عندك دي شوف بتطفي لك نسبة السموم اللي بتخش الجسم بتطفي لك مش عارف مادة اسمها في دكاترة هنا واخد بالك كل دقيقة تحتاج ان انت لو هتدفع على يعني نسبة السموم اللي بتطفيها في الدقيقة لو تسربت لجسمك تموت تخيل فكل دقيقة لو دفعت بس مش هنقول 100 جنيه ولا 20 جنيه شيلني كل دقيقة بس لو انت عاوز نعمة الله لا تحصي اه والله عايز تذوق حلاوة الإيمان حب ربنا والله لن تذوق حلاوة الإيمان إلا بمحبة إلا بمحبة الله عز وجل حديث في الصحيحين يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة من الثلاثة يا جماعة أن يكون الله ورسوله أحب مش حبيب لا أحب أفعل تفضيل أحب إليه مما سواهما ولذلك جاء في الصحيحين ايضا عن انس بن مالك ان رجلا اعرابيا جاء الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ شوف السؤال والنبي عليه الصلاه والسلام يصف الانسان ايه من المهم الى الاهم وده من علو فقه النفس عند النبي عليه السلام ولذلك كثير من الصحابه يعني خدوا حته علو ايه حته فقه النفس من الحديث صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب كان ممكن يشوف الرجل فيدري فيما يفكر هذا الرجل مش يعرف هو ايه بيفكر في انهي موضوع لكن يعرف ده كان بيفكر في خير ولا شر وذلك لما شاف عمير بن وهب وهو جاي عايز يقتل النبي واخد بالك اول ما شافه قال عدو الله والله ما جاء الا لشر مع ان النبي لما سال عمير قال له لا والله يا رسول الله ما جئت الا لافك اسيري ابنه كان مقتول في غزوه بدر قال له جيت عشان ايه؟ افك اسيري قال بل اصدقني يا عمير انما قد جلست مع صفوان بن مع- صفوان بن اميه وقلت له كذا وقال لك كذا فقال فعزمت على ان تاتي لتقتلني والله حائل بيني وبينك واخد بالك؟ فاسلم الرجل لذلك فحقيقه كان كان عنده شفافيه عجيبه جدا ويعني فقه نفس عالي جدا فالراجل بيقول له ايه؟ متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ مش مهم الساعه إمتى. انت مستعد ولا لا؟ زي الطالب يقول لك ايه؟ هو الامتحان امتى؟ يا سيدي الامتحان امتى النهارده؟ بكره بعد سنه انت جاهز ولا لا؟ لو افترضنا الامتحان بكره انت مش جاهز مش هيفرق معاك سواء بكره بعد السنه انت مش جاهز انما لو جاهز مش مشكله قال وماذا اعددت لها؟ قال له رشد والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيدك انس بقى اول ما خد الكلمتين دول ها فلا النبي عليه الصلاه ايه؟ قال له فانت مع من احببت النبي قال له ايه؟ فانت ايه؟ مع من احببت قال انس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله كلنا نشهد الله عز وجل على أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب النبي جميعا وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم فالمحبون لله يفوزون بمعية الله كما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تعالوا يا جماعة نعيش في حال المحبين لله بصعب المقام صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى شوف من شدة حبه لله لما ذهب لمناجاة ربه عز وجل ال- ال- ال- القوم بتوعه معاه راح هو سابقهم وهم جايين وراه فلما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى قال إيه؟ قال هم أولئك على أثري لكن أنا مش قادر أصبر وعجلت إليك ربي لترضى يا سلام على الحب شوف الحب عامل ازاي وعج... انا مش قادر استنى وعجلت اليك رب لطلبه سيدنا ابراهيم قال اني ذاهب الى ربي سيهدين انا ما اقدرش استنى مش قد إيه؟ يعني سبحان الله شوف محبه عجيبه جدا من انبياء الله ورسله للحق جل وعلا حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد المحبين بابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن التفسيرات التي جاءت في سوره آه، الضحى الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى كلمة ووجدك ضالا كان من بين تفسيرات أهل العلم أنه أنهم قالوا أي ووجدك أشد الناس في الكون كله حبا إلينا فهديناك إليه إيه الدليل على كده؟ ها؟ قول النسوة لامرأة بامرأة العزيز إنا لنراها قد آه، قد شغفها حبا على سيدنا يوسف تمام إنا لنراها إيه في ضلال مبين حب شديد ليوسف عليه السلام ده من ضمن التفسيرات أيضا خدت بالك؟ فكان أشد الناس حبا لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداه الله عز وجل لطريق المستقيم وصراط المستقيم وهدى به الكون بأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم كان من بين دعاء يا جماعة كان ليه أدعية جميلة قوي وكل أدعية النبي جميلة حديث عند أحمد والترمذي في السنة الصحيحة كان نبي كده ايه؟ اللهم إني أسألك حبك يا سلام فإن الحب ده حاجة إيه بتتصرف حاجه كده ايه يعني ربنا هيطبقها عليك نعمه عظيمه جدا اللهم اني اسالك ايه حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني الى حبك فجمع كل حاجه جمع ايه كل حاجه ده يعني ده ايه ده بعض الناس يقول ايه هو النبي عليه السلام اسمه احمد في التوراه والانجيل واسمه عندنا محمد طب ليه ذكر ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فبعض الناس لما يجوا يشتكوا يقول لك ايه لا احمد ده غير محمد اقول لك لا احمد دي لما تيجي النهارده يعني سبحان الله شوف ال- ال- الاعداد اللي بنقولها في القران عجيب الشكل كلمة أحمد لما تفكها تطلع ثلاث حاجات كلمة أحمد لغويا فكتها تطلع ثلاث حاجات تطلع محمد ومحمود وحامد محمد ومحمود وحامد تمام؟ فمحمد او عفوا عفوا محمد لو فقيت طلع احمد ومحمود وحامد يعني احمد الخلق لله هو هو النبي عليه السلام وهو حامد لله وهو محمود في السماوات وفي الارض بل ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المحشر وازاي سمي المقام اللي هو الشفاعه العظمى اول شفاعه النبي عليه السلام ايه؟ المقام المحمود ليه؟ لان اهل المحشر جميعا مؤمنهم وكافرهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على انه يشفع لهم لبدء الحساب لبدء الحساب شوف قد ايه فسبحان الله فالنبي عليه السلام ايه اللهم اني اسالك ايه حبك يا سلام وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك وعند البخاري حديثا من شدة حبه لله عز وجل من شدة حبه لله عز وجل يقوم ويصلي قيام الليل حتى تتورم أقدامه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعمل نفسك ليه يا رسول الله ده أنت ربنا غفر لك كل اللي فات وكل اللي جاي وهو النبي عمل ايه في اللي فات ولا عمل ايه في اللي جاي ولا حاجة ده هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من ذلك بقى إيه يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر ما تشكروش على النعمه العظيمه دي افلا اكون عبدا شكورا بابي وامي ويوم الطائف يا جماعه لما النبي عليه السلام راح لاهل الطائف عشان يدعوهم الى الله عز وجل ايه اللي حصل؟ ضربوه بالحجاره حتى يعني نزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقدامه ومع ذلك شوف سبحان الله لا يشغله في كل هذا الامر الا بس سؤال واحد انت راضي عني يا رب ولا لا؟ فقعد دعا دعاء طويل جدا في البستان حائط بني شيبه واخد بالك؟ وان كان الدعاء ضعف بعض اهل العلم فدعا دعاء طويلا وكان من بين الدعاء ان لم يكن بك علي غضب فلا اريد. انا ما يهمنيش اي حاجه انا بحبك يا رب. ومن شدة حب ليك ما يهمنيش اي ايذاء في الكون ده كله بس تكون انت راضي عني. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ثاني حديث صلى الله عليه وسلم وددت أن أقتل في سبيل الله فبل ثم أحيا ثم ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل عشر مرات حب حب للشهاده وحب ايه؟ ان هو يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى ولذلك عند الموت يجي له سيدنا جبريل ويخلله عند الموت والحديث رواه البخاري ان امنا عائشه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ما من نبي يمرض مرض الموت الا خير بين الدنيا والاخره لا بين الموت وبين الحياه خير ان هو يعيش وان هو ايه يموت لازم يخير اي نبي لازم يخير تمام طيب قالت فلما كان المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت له محة شديدة يعني حاجة كده شوف شديد يدل على انه خلاص اقترب من ايه من الموت قالت فسمعته وهو يشير فرأيته وهو يشير إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وفي رواية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فلما خيره جبريل بين البقاء في الدنيا وبين ظهرتها يعني البقاء مع عدل ظهرة الدنيا وبين لقاء الله فاختار الحبيب لقاء الله يا سلام شو حبيبك مشتاق للقاء الله قد ما هو اللي قال حديث البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءك ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عائشة يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس ذاك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر برضوان الله شوف الحاجة بقى اللي خليك ايه تشتاق صحيح بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر أو المنافق إذا أتته أو إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره, فكره الله لقاءه سبحانه وتعالى إذا ولذلك لما دخلت فاطمة كما عند البخاري أيضا على حديث صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات فقالت ما كرب أبتاه ما كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم صحيح ما هو ذاهب للقاء الحق جل وعلا الحبيب ذاهب للقاء حبيبه سبحانه وتعالى اللي ما عملوش خالص خلاص الناس اللي مش عارفين قدر النبي خلاص هو هيسيبهم والذي يعرف قدر الحبيب هو الرب سبحانه وتعالى ولذلك بعد حادثة الطائف واللي حصل النبي عليه السلام ربنا جعل جبريل يأتي إلى النبي عليه السلام عشان يأخذه في رحلة الإسراء والمعراج كأنه يقول له بلسان الحال إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فتعال عندنا لتعلم قدرك بين أهل السماء صلى الله عليه وآله وسلم وكانت فعلا رحلة تكريم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والله لو أنك توجت بي والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأموال الورى جبتني أموال من باد ومن قد بقي وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي آه والله لو كانت الدنيا دي كلها ناخدها ذهب وفضه في مقابل ان احنا ما نشوفش ربنا لا نزيح الدنيا دي كلها عشان بس نلقى الله عز وجل وننظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ايه اللي خلاه سبق الامه يا جماعه؟ ايه اللي خلاه سبق الامه؟ قال احد الصحابه ما فضل علينا ابو بكر بصلاه ولا بصيام وإنما فضل علينا بشيء وقر في قلبه قال بعضهم هو التوكل وقال بعضهم هو حبه لله عز وجل هو حبه لله عز وجل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في حديث الهجرة يا جماعة لما حبيبكم صلى الله عليه وسلم جاءه في نحر الطريق في الحديث عن البخاري فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة فقال له أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله فقال له الصحبة يا أبا بكر يا سلام أبو بكر بيبكي يا جماعة أبو بكر بيبكي رغم إنه عارف إنه هيطلع من هنا هو والنبي عليه السلام والسيوف مستنية بره عايزين يقتلوه هو ومين؟ هو والنبي ورغم ذلك يبكي شوقا لله عز وجل وحبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة العذاب الشديد وربنا اداله رقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وعلى الرغم من ذلك سيدنا بلال يعذب وممكن يقول لهم طب خلاص أنا كفرت يسيبوه لا يقولوا أحد الأحد أحد الأحد فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد فيصفي أبو بكر تجارته ويجمع أمواله ويذهب ليشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله عز وجل فيقول المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت بلال عنده فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى سيدنا بلال عند موته تقول زوجه واحد نام واحد نام فيقول بلال بل وفرحان وفرحان غدا القى الاحبه محمدا وحبه صلى الله عليه واله وسلم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسال الله عز وجل حبه يقول عمر يقول بعمر وهو يدعو على الصفا والمروه في جميع مناسكه يقول اللهم اجعلني ممن يحبك شوف الدعاء اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي أسلم بعد كم سنة يا جماعة حد عارف؟ بعد 20 سنة كان حكيم بن حزام كان من أشد الناس قربا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ قبل البعث ورغم ذلك يا جماعه بعد 20 سنه فقط بعد 20 سنه قعد 20 سنه على الكفر واسلم في فتح مكه في يوم فتح مكه تخيل حكيم بن حزام لما راح يسلم بين يدي النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هل يغفر الله لي؟ قال اجل الم تعلم ان الاسلام يجوز ما قبله وان الهجره تجوز ما قبلها وان التوبه تجوز ما قبلها فقال له حكيم والله يا رسول الله ما انفقت نفقه في عداوتك الا انفقت اضعافها في مثلها ووالله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرته صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام والحكيم طبعا كان اشترك في جميع بقى المشاهد مع النبي عليه السلام بعد موت النبي عليه السلام راح حكيم بن حزام يحج فهو راح يحج اول سنه خد معاه 1000 شاة ونحرها واطعم بها فقراء الحرم السنه اللي بعدها اخذ معهم 100 ناقه ونحرها واطعم بها فقراء الحرم السنه الثالثه اخذ معهم 100 عبد فأعتقهم لوجه الله عز وجل وقال وهو في عرفات اللهم إني أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم وهو على فراش الموت يا جماعة نايم وبيبكي وهو يقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه حينما دخل عليه ملك الموت ماذا قال؟ قال مرحبا بالموت مرحبا تقدر تقولها احنا دلوقتي لو جالنا ملك الموت دلوقتي حد فينا هيقول مرحبا بالموت مستعد للموت عشان تقول مرحبا مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب يا ده احنا مستنيينك من زمان زائر مغب وحبيب شوف سمى ايه ملك الموت إيه؟ وحبيب جاء على ساق لا افلح من نجم رضي الله عن معاذ وعن سائر الصحابه اجمعين سيدنا العباس عم النبي عليه السلام يوصي ابنه بحب الله عز وجل يقول احد الصحابه لما نزل ابن عباس بن عبد المطلب الموت قال لابنه عبد الله بن عباس اني موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته وانك ان كنت كذلك لم تكره الموت متى اتاك في اي وقت ايه لو انت بقى بتحب ربنا وبتحب طاعته تكره معصيه ربنا سبحانه وتعالى لو جالك الموت في اي لحظه لن تكره مجيء الموت ابدا شايف ايه؟ خبيب بن عدي انا بذكر لك امثله عشان تعرف قد ايه الناس كانت بتحب ربنا شايف ايه؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه الحديث عند البخاري مختصرا لما اخذوه الى ارض الكنعان يريدون ان يصلبوه ويشرخوه مين اللي كان بيشرف على شنطه وصلب خبيب بن عدي؟ مين؟ ابو سفيان كان لسه ساعتها مشركا فجاء إليه أبو سفيان وهو مطلوب فقال يا قبيل أتريد شيئا؟ قال أجل أريد أن أصلي ركعتين لله جل وعلا فنزله فتوضأ وصلى ركعتين قال فتجوزت فيهما سرعت ليه؟ قال خشية أن يظنوا أن ما في حضرا من الموت خفت رح يقولوا إيه؟ ده خايف يموت لا أنا مش خايف أموت ده أنا مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى قال فلما انتهيت من صلاتي وصعدت مرة أخرى وإذا بخبيب بن عدي والحديث في وثاق الحديث يعني عند موسى بن عقبه في مغازيه خبيب بن عدي يسالهم ابو سفيان الروايه ما دارت البخاري الجزء الاخير هو اللي في المغازي موسى بن عقبه قال له ابو سفيان يا خبيب اتود ان تكون في اهلك ومالك شوف السؤال صار غريب قوي قال اتود ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك الان يشرب ايه رايك؟ نفرض عنك دلوقتي وتروح بيتك تقعد تعيش ولادك وزوجتك وتقعد وتعيش تمام ونجيب محمد مكانك صلى الله عليه وسلم ونشتمه مكانك قال لا والله ما اود ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكه انا حياتي كون والشوكه ديت لا لا لا ده انا اتقتل والنبي عليه لا يصاب بشوكه شوف قد ايه الحب ففي مغازي موسى بن عقبه زياده بقى ان خبيب بن عدي قام وهو فين؟ في مكه والنبي فين؟ في المدينه صلى الله عليه وسلم فقال خبيب بن عدي اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام يقول الراوي فكان خبيب في مكه وكان النبي في المدينه فاستدار النبي تجاه مكه وقال وعليك السلام يا خبيب الان قتل خبيب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين والموقف اللي بحب احكيه دايما في دروس كثيره لكن موقفه النهارده واضح جدا موقف عبد الله بن جحش مع سعد بن ابي وقاص صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن جحش يا جماعه كان قبل غزوه احد وقف هو مين؟ سعد بن ابي وقاص فبيتكلم سعد بن ابي وقاص فبيقول له ايه؟ انك ترى انه قد حضر ما ترى يعني المشهد القتال من جهه سبيل الله الا ندعو الله عز وجل لعل الله ان يرزقنا الشهاده فقام سعد بن وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديد الحرب شديد الباس اقاتله فيه فاقتله قبل ثم اخذ سلبا ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا شديد الحرب شديد الباس اقاتله فيه فاقتله واخذ سلبا ثم تلقيني رجلا اخيرا اقاتله فيه فيقتلني ثم نظر سعد بن وقاص لعبد الله بن جحش وعلى كده صح؟ على تمام؟ فقال ايه؟ تمنى على الله يا عبد الله يريد عبد الله بن جحش فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه اما انت فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديد الحرب شديد الباس اقاتله فيه فانا ما اقدرش انا مشتاق لك اقاتله فيه فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يرجع ويقطع اذنه ويفقر بطني فاذا لقيتك يوم القيامه قلت فيما كان ذلك يا عبد الله تقول اشرك فتقول تموت تنتهي غزوه احد ويبحث سعد بن وقاص عن عبد الله بن جحش ويجنه بنفس المواصفات اللي طلبها بالضبط قد قتل وقد جرع عنه وقطع صدره وبكر بطنه فقال سعد بن وقاص صدق الله فصدقه الله أي أيوة والله من ذلك سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه لما ارسله عمر بن الخطاب على جيش جيش على مشارف قيصريه واثره ملك الروم وعرض عليه طبعا اللي عارفين قصه طويله شويه لكن هو عرض عليه ان هو ايه يترك هذا الدين الى اخر ايه القصه في اخر القصه لما امر ملك الروم ان يكتب ان ياتوا بقدر بقدر فيه زيت مغلي وجاب اثنين من المسلمين وراح رماهم قدام عبد الله بن حذافه في مقابل ان هو يترك دينه ويتركه فلما اثنين من المسلمين اول ما نزلوا في الزيت المغلي اللحم انفطر عن العظم مين اللي شاف المنظر ده؟ عبد الله بن حجاج فقال له بقى مالك نومان ها تتركت؟ قال لا طيب فامر به ان يلقى قربانه في القدر جم عند حافه القدر لقوا عبد الله بن حذافه ايه بيبكي فقالوا للملك انه يبكي قال ارجوه ان كان ليه في كلامه فلما جيء به هو تشهد فلما جيء به قال له ملك الروم علام البكاء قال أتريد أن تتركت؟ قال لا قال فعلام البكاء قال أبكي لأنني أعلم أني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله يا سلام على الحب شوف الحب اه ليك حق اتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما تقولش بهذه المحبه سبحان الله وصدق من قال أروح وقد ختمت على فؤادي أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبك حبك لي حراكا وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر له بذاك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أن استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك يعني لو أقدر أغمض عيني ما فتحهاش أبدا لحد ما أجي يوم القيامة وأبص أشوفك يا رب مش عايز أشوف حاجة ثانية هنقول سبحان الله شوف المحبة ولذلك في واحد من التابعين اسمه عبد الغلام عبد الغلام على فكرة كان راجل ما هوش صغير يعني مش غلام ده كبير في السن بس كل ما في الأمر كانوا يسمونه غلاما لأنه كان سريعا في طاعة الله انتوا عارفين الغلام سريع الحركة فكانوا يسموه غلام من شدة طاعته لله كان يصلي قيام الليل ويقوم الليل كله ثم يقول سيدي إن تعذبني فإنني أحبك وإن ترحمني فإنني أحبك هتعذبني أنا بحبك هترحمني أنا برضه بحبك شوف قد إيه الحب يا جماعة سبحان الله يعني لا يزيد بالنعيم ولا ينقص بالابتلاء أبدا والذين آمنوا أشد حبا لله وشوف في المقابل ده أمثلة عجيبة جدا ناس تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل شوف العذاب أو البؤس الشديد اللي عاشوه أحكي لكم بس قصتين بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم القصتين دول يا جماعة يعني كل قصة حقيقية حصلت حكاها كثير من الناس يعني. القصة الأولى بنت كانت في الثانوية وأنا أخذ هذه القصة لأخواتي القصتين اللي لأخواتي القصة الأولانية قصة بنت كانت في الثانوية اتربت في بيئة طويلة جدا لكن المشكلة إن الأب والأم يعني على قد ما نفس الحمد لله ناس أفاضل لكن يعني طاعتهم لله بسيطة ويعني ما فيش يعني اجتهاد في طاعة الله وما كانوش يعني التربية الدينية ما كانتش عالية عندهم شاء المولى عز وجل في يوم من الأيام البنت ديت اتصاحبت على واحدة الواحدة ديت كان لها أخ عرفتها عليه بدأ ينزلها في التليفون بدأت هي بحكم ان هي انسانه متربيه تربيه عاليه صرف النظر الوضع الدين عندهم ضعيف او قوي بس هي كانت تربيتها تربيه يعني كويس فكانت تقفل التليفون في مره اثنين ثلاثه اربعه لحد ما الشيطان ولا تتبعوا ايه؟ خطوات الشيطان لحد ما الشيطان بقى وسوسها طب يعني هتختاري ايه لما تسمعيه فبدأت تسمعه وأنا في مشاكل وأنا في كذا وأنا في كذا وأنا فقدت الثقة في الناس كلها وأنا ما صدقت لي أحد يسمعني والكلام بقى عياذا بالله اللي هو إيه يعني يعني عمال بقى ربنا عارفين فيك الصومات اللي من الشيخ اللي عارفينه همزات فالمهم قعد يكلمها يكلمها لحد ما تلاقي قالت ايه هي كمان برضه حاسه في فرق شديد جدا وفي يعني هو شديده ما بينها وبين اسرتها ما حدش فيهم بيسالها مشاكل مشاكلها ايه ما حدش فيهم عايز يعرف هي بتعاني من ايه ودي نصيحه للاباء ان هم يكونوا قريبين جدا من ولادهم اقعد معاها مع بنتك كانها صاحبتك مش كانها حتى بنتك قول لها ايه انت اعتبر مثلا مش ابوك اعتبرني كاني يعني اي حد وقعد كلمه اقعد مع ابنك كانه صاحبك وكلمه شوف مشاكل ده هيقرب المسافات ما بينكم هو يحس ان انت صديقه والله ويحكي لك كل حاجه وتقدر تعالج مشاكله اول باول المهم مع شده الفراغ الشديد اللي عشان بدات تسمعه وتسمعها وتكلمه وتكلمها لحد ما سبحان الله لو غاب يوم ما كلمهاش تاني حزن شديد جدا والم بقى وسبحان الله انتوا عارفين يعني ايه يعني الشقاء العجيب اللي الناس ايه العشاق بيعيشوا فيه نسال الله العفو العظيم فكما قال القائل فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن فيبكي إنها شوقا إليهم فيبكي إنها شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند الطلاق حياتهم كلها ايه؟ الام واحلام نسال الله العفو والعافيه. فالمهم في يوم من الايام حد يوعدها نخرج معاها قصه حقيقيه يا جماعه قصه عجيبه جدا. فالمهم وعدها في يوم من الايام نخرج معاها فابت في بالها في بدايه الامر. قال لها مجرد بس اشوف تشوفيني نتكلم مع بعض. القصه دي عشان درس فيها درس ان الانسان لا يسلم نفسه لبدايه خطوات الشيطان. اخت واحد بيتصل بيها ولو على سبيل الخطا طب اسال حضرتك السلام عليكم مفيش داعي عايز يسال طب سمي احمد ده اخويا ده ذوقي انا ده هو طبعا لو ده خلاص ايه يبقى لوحدك تمام وبرضه نفس الحكايه لو اخ واحده اتصلت بيه وعايزه يعني تسترسل في الكلام لو حاسس ان هي عايزه تسترسل طب راح تعالى معلش حضرتك واديها هي هتفلح يعني خدت الحقيقه والله فالمهم استسلمت بقى الموضوع ده وقعدت تكلمه وتكلمه لحد ما خرجت معاه فأول مرة ما مسهاش ليش عشان تحس الثقة معاها مرة في الثانية في الثالثة وعادها بالزواج مرة الرابعة لا ده أنا حصلت مفاجأة الشقة الزوجية تعالى شوفيها مش شوفيها فذهبت معاها حاول يعتدي عليها فأبت ومشي ما حصلش أي حاجة ومشي فلما راحت البيت فاتصل بيا اعتذر لها قال لها والله أنا ما عملتش كده إلا عشان بس بختبر فقط تمام فحست بالثقة في مرة ثانية فطلب منها قال لها أنا مسافر وما استأذنت بس في خلطة لطيفة كده مشعر جزء صغير كده من شعري بس احتفظ بيه جدا فقطعت جزء صغير او قطعت جزء صغير من شعرها وقطعت ورقه خدها وراح للساحل عمل لها على الساحل ربنا يعافينا والبنت يا عيني نسال الله العافيه والعافيه اصبحت في شقاء لا يعلمه الا الله لا ادرك ناس ولا ادرك ام ولا ادرك ذات ثابت دراستها ثابت كل شيء في جحيم لا يعلمه الا الله في امتنعت عن الطعام والشراب حتى ما بقت هزيله جدا مش عارفه تعمل ايه فراح يتصل بيها جابوا لها دكاتره ما فيش جابوا لها ناس يقرأوا عليها الى ان جاءها رجل تقي نحسبه كذلك فقال لوالديها قال لهم بنتكم ما عملناها سحر وسحر شديد جدا محتاج تضرع واستعانه الى الله عز وجل يعني استعانه بالله عز وجل عشان يخرج السحر ده تمام فالمهم في النهايه شاء المولى عز وجل ان البنت ديت اتصل بها هذا الانسان المأهول فقال لها انا مستعد ان انا افرج عنك كل اللي انت فيه بليله واحده في معصيه الله عز وجل فابت وبدات تكلم ابوها وتقول له حس غيره ده في بيحصل معايا كذا وكذا وكذا قال لها انت مجنونه بيتهيألك انت ايه هو ظل 20 المكفوره قال لها انت مجنونه وبيتهيألك ومش عارف الكلام ده كله وتركها مع تلك المشكله الضخمه بدأ الرجل الشاب ده يعني مرة في الثانية يراودها ويسلمها مرة في الثانية إلى أن أحست أن الدنيا كلها تخلت عنها فماذا صنعت؟ كتبت رسالة إلى أبيها وأمها وتركتها في صالة البيت ثم دخلت غرفتها وسكبت على مسيح الكروسين وأحرقت نفسها. فلما جاء أبوها وأمها قرأوا الرسالة فإذا بها تقول لهم أنتم الذين قتلتموني. أنتم الأساسيين. لما شفتوني يعني بكل هذه المشاكل شديد فالبداية نظرة فموعد فلقاء نسأل الله العافية شوف شوف شوف مداخل الشفاعة بالذات لو تعلق قلب إنسان بإنسانة بمعصية الله هي دي النهاية لو تعلق قلبك بغير الله عز وجل هي دي النهاية قصة ثانية برضه عجيبة جدا أعجب من الأولى فتاة تزوجت ثم طلقت بعد ذلك اتجوزت غصب عنها فطلقت بعد ذلك في يوم من الأيام بتتصل بأخت صاحبتها فرد عليها شاب فاول ما رد عليها قالت له ده منزل فلان قال لها لا اتصل بذكر فراح هو عنده زهره طب احنا نتصل بيه عامل احسن تمرين مره الثانيه الثالثه الرابعه حتى بقى بخش اخر مره لا بس بس بس- اسمعيني خمس دقايق اقول لك كلمه غلط يقفل لك وشي في ايه؟ فقالها والله انا كنت متزوج و- وزوجتي حصل منها كذا وكذا وطلقتها وانا حاسه انا فقدت الثقه في الدنيا كلها وكل النساء وما صدقت سمعت صوتك وحاسس ان انت آه، يعني مشكلتي حلها عن الزواج فهي واحد حاسه مشكلتي هو مطلق وهي مطلقه مطلقه فيعمل ايه؟ تحسس ان هو بقى ايه؟ يعني يعني مشكلته نفس مشكلته. تحسس بالتجاوب معاه. مره في الثانيه في الثالثه عياذا بالله بدا يخرج معاه، بدا تخرج معاه. في يوم من الايام عياذا بالله وصل الحال الى ان وقع عليه. فاحست ان الدنيا اظلمت وجهه، فوعدها بالزواج. بعد ذلك تتصل بيه مره اثنين ثلاثه اربعه عشره يتهرب منه. لحد ما في الاخر وصلت ليه كلمه فلما سالته انت مش وعدتني بالزواج؟ قال لها وكيف يتزوج رجل مثلي ساقطه مثلك؟ شوف الكلام هي اللي وصلت نفسها كده فجلست في البيت وهي في شده المرض والاعياء ابوها حزين عليها مالك كده مش عارف اخذها الى المستشفى فلما كشف عليها خرجت الممرضه بتقول له ما شاء الله مبروك بنتك حامل الرجل سمع الكلام قال لها لا تخبري بنفسك اوعى تقولي خد البيت يا جماعه ودخل البيت واغلق عليها الغرفه وقال لها مبروك امتحان فنظر اليها ومن الذي فعل ذلك؟ فلسه تحكي له نزل عليها ضرب بشكل جنوني حتى ما البنت حصل لها نزيف في راسها اخذوها المستشفى فاكتشفوا انها قد عملت عملت ابوها من شده الحزن عليها قعد فتره كده حزين عليها جدا ثم مات امها من شده الحزن فتره ومات ما كملوش شهر ومات وبعدها عاشت عند اخيها وهي عمياء اخوها ما استحملهاش وزوجة اخيها ما استحملتهاش رموها في دار للعائله المسلمين وظلت طيله حياتها تلعن من كان سبب الهدايه يا سلام شو شو فاذا لو الانسان عاش في تلك الظروف وعلم ان تلك القصص حقيقيه وان دي مداخل الشيطان يعرف الحق ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم فرق كبير جدا يا جماعه بين واحد عايش كل حياته بتدور على انه بيحب واحد او واحده كل قضيتها انها بتحب واحد فرق كبير بين واحد قلبه كله مجال حب لله سبحانه وتعالى لا يستوعب اي حب ثاني الا حب الله سبحانه وتعالى لذلك يوم القيامه هيتمنى الشاب اللي كانت واحده السبب في فتنته هيتمنى يشوفها عشان ينتهي منها يوم القيامه وهي كمان هتتمنى اللي كان سبب فتنتها عندنا هتتمنى تقابله عشان تنتهي منه وتتبرأ منه امام الله عز وجل هل معنى كده ان الحب حرام في الانسان لا طبعا الحب حلال بس نوجهه الصح نوجهه الصح في إيه؟ في الحلال في الحلال اللي ربنا احله لنا انت عندك يعني في مع حب حب عياذا بالله في معصيه اللي هو واحد بيحب واحد انما حب كله طاعه وتؤجر عليه حبك لزوجتك حبك لزوجتك ولذلك سبحان الله شوف ربنا قال ايه عن اهل الجنه ان انشاناهن ايه انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا عربا ايه اترابا ايه العروب وايه الاتراب دول اكبر مشركين يا جماعه هيتحلوا بينا في الجنه مشكلتين احنا بنعاني منهم في الدنيا مشكله منهم خاصه بالرجال ومشكله منهم خاصه بالنساء الاثنين دول يتحلوا في الجنه وللامانه كل المشاكل مش هتتحل الا في الجنه لان الدنيا مهما كانت اي لذه في الدنيا لازم تكون نقص واي لذه لازم يكون معاها برضه ايه؟ ما يكذب الصفار انما اللذه التي لا تقدر ولا تنقص بل تزيد فين؟ في جنه الرحمن سبحانه وتعالى شوف قد ايه؟ فسبحان الله فربنا بيقول ايه؟ ان شانهم ايه؟ ان شاء فجعلناهم ابكارا عربا اترابا ايه العروض؟ العروض بتحل مشكله الرجال العروض هي المراه التي تتفنن في كلمات الغزل والعشق لزوجها ذلك يعني واحدة في الدنيا أخت صادقة ملتزمة ومنتقدة ومؤتمرة أي حاجة تمزاج وقاعدة مع جوزها فهي ما تعرفش تقول له الحكمة مع إن حلال لو قال بل مستحب بل هواش كمان ليه؟ أجل تأديب الحياة الزوجية والراجل نفس الحكاية ولذلك رخص الشارع صلى الله عليه وسلم رخص لنا الكذب في ثلاث حالات من بينها الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط يعني مش ايه مش بتقبض كام تكون انت بتقبض 5000 جنيه تقول لها بقبض ايه 5 جنيه لا فاهم ازاي؟ لا يعني انما اباح لك الكذب فين في الامور العاطفيه بتحب لنا ابو محمد يا خبر ابيض حد يقدر ما يحبكيش ما- مستغنى عن نفسي انا ولا ايه فاهم ازاي آه، فلازم طبعا عشان الحياه تمشي عشان الحياه تمشي نفس الحكايه هو برضه لما يقول لها بحبك تقول له برضه ايه يعني ما هو مش بس بالكبسه تمام اه يعني ف يعني ده في ايه اكل ورد كده وكلمات عاطفيه يعني بتخلي كده الحياه كده يقرنا رفه كده جميله تمام؟ بتوجد المحبه والموده للايه والالفه في إيه؟ في بين المسلمين دي اول مشكله هتتحل فين في الجنه بقى. تيجي في الجنه تلاقي زوجتك من الحب ايه عروض عروض يعني ايه؟ الليل والنهار ما وراش شغلانه غير ان هي تقول لك ايه كلمات الغرام والعش يا سلام تبقى انت رمي بقى في الجنه اه ما انت مش عارف تعيشها في الدنيا تعيشها بقى في الحلال في الجنه تلاقي زوجتك كما جاء في الحديث آه، ان الحور العين يستقبلن ايه ال- ال- رجال المؤمنين نحن الخالدات فلا نموت نحن المسلمات فلا نضعن نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان له ويقعدوا بقى يتغزل بقى كل يوم في الجنه المشكله الثانيه دي بقى مشكله خاصه بالنساء تمام هتتحل فين في الجنه مشكله النساء النهارده ان الواحد من دول ما بتحبش تكبر ابدا هتفضل تفضل تطلع بقى ايه صغنون صغير فاهم ده؟ يبقى عندها مثلا ايه 30 سنه بعد 30 سنه لو سالتها تقول لك عندي 32 سنه واخد بالك؟ مش عايزه تكبر اه هي حتى لو لو كبرت يعني عجزت بقى وراحت عليا ومش عارف ايه تمام؟ لكن الحقيقه يعني ايه يعني كان يعني ابائنا يقولوا كلمه هي كلمه الحقيقه جميله ولو فهم لو يعني لو ايه لو فهمناها صح الايه بيقولوا ايه الشباب شباب القلب والله طول ما قلبك محب لله فقلبك شباب وطول ما قلبك بعيد عن ربنا فقلبك عدو هو اللي كنت شاب خد بالك؟ فتيجي في الجنة بقى يحشر أهل الجنة جميعا على سن سيدنا عيسى كم سنة؟ 33 سنة بالمثل كله 33 سنة لا بطاقات ولا سنين لمدن ولا تامر ولا أي حاجة كله في سن واحد ما فيش واحد يقول للتاني إيه ده أنا لسه بقى صغيرة وأنت خلاص راحت عليك ما فيش الكلام ده ليه؟ جنة بقى نعيم يا جماعة ما فيهاش لا حسد ولا تباغض ولا شحناء ولا ولا غل ولا حسد ولا حقد ولا ما فيش حاجة وحشة أبدا في الجنة كل الخير تشوفه فين؟ في الجنة. خدت بالك؟ فسبحان الله ولذلك ايه؟ يعني فرق كبير جدا فرق كبير جدا بين واحدة عياذا بالله ماتت وهي بتحب واحد في معصية الله عز وجل وبين واحدة ماتت وهي ساجدة لله. وبرضه نفس الحكاية فرق كبير جدا بين واحد مات وهو يحلم بيحلم بقى بواحدة يحبها وبين واحد نايم فمات ساجدا لله قام فمات ساجدا لله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة مات وهو يصلي فطلع عن الله سيدنا عبد الله بن عباس مات وهو ايه؟ بيقرا القران سيدنا انس بن الناظر مات وهو يشم رائحه الجنه شوف قد ايه؟ ويعني اشياء كثيره جدا من حياه الصحابه تشوفها اشياء يعني يعني اعجب الخيال والذين امنوا اشد حبا لله طب ايه علامات محبتك لله؟ انت بتقول انا بحب ربنا ايه علامات تثبت ان انت صادق في محبتك لله عز وجل احنا ان شاء الله فاضلنا يعني ربع ساعه ولا تقول عليك ربنا يحفظنا ويحفظك. يعني مرض والله بحبك في الله ربنا يبارك فيك. علامات حبك لله علامات تدل على صدق محبتك لله ايه هي؟ قال الامام ابراهيم بن جميل قال ست علامات ست علامات تثبت ان انت بتحب ربنا تعالى اول علامه قال دوام ذكر الله عز وجل بقلبك وجوارحك قلبك لا ينسى الله عز وجل. يكون اول اول ما تقوم من النوم اول مذكور هو الله ولما تنام اخر مذكور هو الله سبحانه وتعالى ولذلك كان ليه اخ ربنا يحفظه بس فيه يقول لي والله يعني لا يكون هذا رياء انما يكون عند الله يعني واما بنعمات ربك فحدث يقول لي لما بنام طب ده افضل اذكر ربنا حتى ما اروح النوم يقول لي لما اقلق الليل كده قبل الفجر بساعه اقوم الاقي الثاني شغال في الذكر لوحده شو ال- ال- ال- شو القلوب لما تكون حية قلب حي تلاقي الإنسان شغال أنا إيه خلقت مرة هنصفى حي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وربك لا يميل منك إلا قلبك حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى إيه؟ إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم شوف آه، المسألة عاملة ازاي فسبحان الله فأول حاجة إن أنت تحب تذكر ربنا مش كده وبس وتحب إن يذكرك بيه ومش كده وبس وتحب أنت تذكر الكون ده كله بيه اللي هي إيه؟ أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى هي دي أول حاجة تدل على صدق محبتك لله عز وجل ولذلك سبحان الله تجد يعني دايما كانت الطيور تقع- الطيور تقع على الشيء بمعنى ممكن تلاقي واحد آه، هوايته جمع الطوابع في ناس كده فتلاقيه قلبه يميل لمين؟ لواحد زي ويروح يتصل نتواصل مع بعض بالساعات ودين اللي عندك أنا مش عارف ايه طب عندك حاجه مش عارف ايه طبع الدنمارك طب عندك مش عارف بتاع ايه ويفضلوا ايه يقعدوا بالساعات مع بعض واحد ثاني هوايته ال- الموتوسيكلات ال- اللي فيه ده فاهم ازاي؟ واحد رابع وهكذا فاهم ازاي؟ انما المؤمن هوايته هوايته جمع الحسنات واحنا قلنا يا جماعه ان مفيش يعني كل ده كل دوله في- في العالم لها عمله يتعامل بها الناس في امريكا بيتعاملوا بايه؟ بالدولار ومثلا في اليابان باليد مثلا ومش عارف فين في فرنسا وفي مصر بيتعاملوا بايه؟ الله يرحمه واخد بالك؟ تمام؟ فيعني ايه بالظبط كل بلد ليها ايه؟ ليها عمله بتتعامل بيها. في الاخر يا جماعه التعامل لا يكون الا بالحسنات والسيئات. هي بيقول الحسنات والسيئات. هو ده التعامل. العمله اللي تنفعك ايه؟ الحسنات. شايفين؟ يوم لا ينفع مال ولا ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ ما قالش بحسنات، قال بقلب سليم، ليه؟ لان انت عملت حسنات بناء على القلب ده سليم او مش سليم يبقى الحسنات بتقبل او لا تقبل. يبقى القلب في الدنيا ايه؟ محل النية وفي الاخره محل الحساب، اذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى اول حاجه دوام ذكر الله عز وجل بالقلب والجوارح. ثاني حاجه ايثار محاب الله على محابتك. حاجه ربنا بيحبها ربما انت مش قاعد مزاج ربنا يحب ان انت تكون تصلي الفجر في جماعه وتكون في تنهيج السنه وتتوضا وتروح تمشي وبشر المشاكين في الايه في الظلم ايه بالنور التام يوم القيامه وتمشي وتروح تصلي وتشم شويه هواء ما شاء الله اجمل هواء ينظف حياتك كلها شويه الهواء اللي بتشمهم بعد صلاه الفجر ليه؟ تقول لي عشان العربيات تكتم مشيش اقول لك لا والله لا والله مش عشان كده عارف ليه؟ عشان اللي كانوا طول الليل عمالين بيعصوا ربنا اول ما يسمع اذان الفجر على طول يعمل ايه؟ طيب اللهم رب هذه الدعوه ونعم الامناء فاهم ده؟ فاهم ده؟ والناس خلاص واللي لسه عايز يقوم عشان يعصى ربنا رابط النبي على الساعه كام؟ الساعه 7 8 يبقى عندك من الساعه 5 او 5 5 الا ربع مثلا تمام لحد الساعه 6 كل الناس ايه تقريبا ميت تقريبا كل الناس فانت قايم بقى فبتشم هوا الهوا ده مفيش فيه اي حاجه ايه انفاس الطائعين التانيين فين؟ في بيوتهم انما اللي في الشارع مين بقى؟ انفاس الطائعين رايحين المسجد وراجعين منين؟ وراجعين من المسجد ده اجمل وانقى هوا تشمه في حياتك كلها عشان انفاس الطائعين خد بالك؟ يبقى ايثار محابه على محابك انت عايزك تقوم تصلي قيام الليل مش قادر قوم قم ده النبي دعا لك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا ده النبي بيقول لك بالرحمه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ما ثبتوش بانام ثم ايقظت زوج- زوجها فان ابت نضحت في وجهها فان قام الاثنين الزوج والزوجه وصليا كتب عند الله جنه ابن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين في الفترة دي يبقى إنكار محبة على محبة هتقول الشمس ولاد شغلانة دي ربنا حرمها ها بس أنا بحبها أصل فلوسها كتير ده ده الأب بتاع بالدولار يا جماعة والكلام ده يعني إيه والناس إذا رأوا الناس بأن القلب قد مات عياذا بالله لا مش عايزين كده عايزين المسألة إن إيه مفيش حاجة في الدنيا دي أحب إلينا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى إنكار محبة على محبة كاملة ثالث حاجة الانس بالله الانس بالله تعرف واحد كده لما يأنس بالله تعرف بعض الناس يقول لك إيه، انا ما اعرفش اقعد لوحدي كان الإمام أحمد بن حنبل ده رحمه الله سبحانه وتعالى كان يقول لك أنا أحب أقعد لوحدي فكان إذا جلس وحده يفصل لونه وجسمه أشعر كده ويبقى في وضع حالة عجيبة ابن عبد الله قال له، ماذا بك يا ابن تجلس مع الناس فتكون في غاية الانبساط قاعد تبتسم ما شاء الله وتتكلم تقعد لوحدك ما هو قال أما سمعت قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا جليس من بالغني فأنا أذكر الله عز وجل فكيف لا يذكر لوني كيف لا يذكر لوني شوف قد ايه استحقاق يا عظم ربنا سبحانه وتعالى ولذلك عباده التفكر يا جماعه وعباده القلوه دي عباده عاليه قوي ان انت تقعد كده مش بين الناس اقعد كده ولو في اليوم ربع ساعه جرب اقفل على نفسك واقعد كده وتفكر كده نعم ربنا عليك يا سلام شوف نعم عليك قد ايه شوف فضل عليك قد ايه اقعد أفكر كده في بديع خلق الله عز وجل يعني السماوات والأرض والجبال والبحار وكل الحل اقعد تذكر كده دور الآخر اقعد تذكر القبر تذكر الصراط الحشر الميزان الجنة النار اقعد كده تخيل أنت كنت بتشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام من إيد النبي عليه السلام اقعد تخيل كده وأنت تنظر إلى وجه الله عز وجل يعني نعم عظيم جدا اه اه كده الفرق الانس بالله مش فاكرين ولذلك كان احد الصحابه يقول والله ما صابت الدنيا الا بذكري ذكر من؟ الله ولا صابت الاخره الا بعفوي ولا صابت الجنه الا برؤيتي سبحانه وتعالى ومن علامات حبك لله عز وجل رابع حاجه حب لقاء الله ان انت تشتاق للقاء الله عند البخاري من احب لقاء الله احب الله لقاءه ولذلك سبحان الله قال الحسن رحمه الله رحمه واسعه والله لو علم العابدون انهم لا يرون ربهم يوم القيامه لما وفي روايه لذابت انفسهم وقال عبد الله بن وهب والله لو خيرت يوم القيامه بين دخول الجنه وبين النظر الى ربي عز وجل لاخترت النظر الى ربي عز وجل. فعارفين ان اعظم لذه يا جماعه في الجنه هي لذه النظر الى وجه الله واعظم واشد نعيم على واشد جحيم وعذاب على اهل النار هو الحج عن رؤيه وجه الله شوف التمييز اهل الجنه وجوه يومئذ ناظره ايه السر الى ربها ناظره والتانيين ها كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون شوف العذاب عذاب شديد جدا لدرجه ان انت لو قارنت بين عذاب الحج حج اهل النار عن رؤيه وجه الله وبين عذاب النار اللي هم فيه هيقولوا عذاب النار اهون بالاف بل بملايين المرات من ناحيه من ناحيه ايه؟ نحجب عن رؤيه ايه؟ عن رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك كان حديث صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عند النسائي بسند صحيح يقول كان بعض يقول ايه؟ واسالك لذه النظر الى وجهك واسالك مش النظر لا لذه شوف دقه اللفظ الحديث كان النظر هو لذه طبعا ده اعظم لذه واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضره لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لما المطر ينزل يا جماعه كان يستقبل المطر في يده وفي ثوبه المطر ايه العلاقه؟ فكان لما يسأل عن ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه إنه حديث عهد إيه؟ بربه شوف من شدة حب النبي لله عز وجل المطر لسه نازل من السماء فنعت إيه؟ إنه حديث عهد بربه خامس حاجة إن أنت ترضى عن كل شيء يأتيك به الله عز وجل سواء كان في عينك فيه خير أو شر في نعمة ليا الحمد لله في لقمة لذة في مصيبة لذة الحمد لله إنا لله وإنا راجعون يا جماعة المصائب اللي بتنزل للإنسان الحكمة منها مش عذاب الإنسان ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وربنا يستجيب من عذابكم ولا حاجة ده ربنا كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري النبي عليه الصلاة عن ربنا بيقول الله أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع عمرك شفت واحدة بتكون رحيمة بحد على وجه الأرض قد الصغر ده يعني ممكن تكون أم عندها ابن في الكلية والثاني في الثانوي والثالث مش عارف ايه وعندها طفل بيطلع لا يمكن توازي ولا تقارن بين رحمتها بالطفل الرضيع وبين رحمتها بين الشاب اللي في الجامعة فده معناه ايه؟ لله أرحم بعباده من رحمة الأم ايه؟ بطفلها الرضيع سبحان الله سبحان الله لكن ربنا لما بيبتليك بيبتليك بحكم عظيمة جدا أولا ممكن يكون عندك ذنوب هتوديك النار وربنا مش عايز تخش النار عايز يدخلك جنة فيديك شوية ابتلاءات عشان ايه من الضغط او الضغط تنقص او الضغط طب بلاش ده كله ما عندكش الذنوب دخل جهنم لكن عندك تقصير في الطاعة وربنا سبحانه وتعالى كتب لك درجة في الجنة درجة معينة في الجنة حديث عجيب قوي حديث رواه الحكام والحاكم بإسناد حسن إنما تعمل إيه؟ إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة درجة معينة يكتبها في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يستجيب ويرزقني خد بالك ما هو لو كلام ما لقوش الصبر ولا الرضا ممكن يقول ليه يا رب يقول يعترف او يتطهر لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه حتى يبلغه اياه يا سلام رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم الله شوف شوف شوف كمان رحمه الله عز وجل يعني يبتليك عشان يرفعك درجه في الجنه انت ما تستحقهاش بعبادتك ما توصلهاش وانت اصلا احنا كلنا كده لا نستحق اصلا جنه ابدا ابدا الا برحمه الله الدليل على كده حديث البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ده مين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يبقى تكون واضح لله سبحانه وتعالى كون قلبك كده مليان رضا عن الله ولذلك سبحان الله كان واحد واقف جنب الحكم رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني فقال له الحسن والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك الراجل استغرب قال انا ارضى عن ربنا قال اه اجب قال ازاي قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك الصحيح ده ربنا ده انت لو ما خرجتش من البلاء ده كله الا بنعمه واحده سيبك من الجنه وسيبك من النار وسيبك من كل حاجه ضحكه من كل هذا كفايه ان انت تفوز بمحبه ربنا مش ده متاكد؟ انما أنت حديث اولاني ان التلميذ في السنه الصحيح قال اشد الناس بلاء الانبياء والانبياء دول وحشين وافضل خلق الله صفت خلق الله ورغم ذلك هم اشد الناس بلاء الانبياء هم الامثل الامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلبا فان كان في دينه صلبا اشتد بلاء وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه طيب حديث ثاني عند الترمذي في السنه الصحيحه قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء الاثنين ماشيين مع بعض على قد المصيبه على قد الاجر وان الله يبدا شيء وان الله اذا احب قوما ابتلاء شوف قد ايه لو هيحبك هيبتليك ما تقولش ده الحمد لله وعايش ومبسوط ومرحب والمساله يعني ولذلك بعض الناس لما تيجي ايه قبل ما يصلي وقبل ما يلتزم ما شاء الله في الحياه بند ما فيش اي مشكله بالنسبه له وعايش حياته مقضيه بالطول والعرض والنهارده في السينما الفلانيه وبكره في مسرح وبعد في مصيف ومبسوط واخر بصلاه اول ما يبتدي يصلي ويعرف طريق الله عز وجل يحصل له شويه اختلاف ليه؟ ما سبحان الله ده انت لو رحت شركه دنيوية ها عشان تتعين بمرتب تعبان 300 جنيه هتصرفهم اكل وشرب ومواصلات فاهم ازاي؟ يعني لازم يعمل لك interview صح كده؟ معلش الثانية يعني كده دي يعني واخد بالك interview ومش عارف ايه واختبارات ومش عارف الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان في النهاية يمن عليك يقول لك ايه؟ خلاص اتقبلت وهتتعين في شركة ومرتبك كام؟ 300 جنيه عشان تروح تشحن بعد كده فازاي؟ سبحان الله ده ده انت تخش جنة ولله ما تبعت فلا بد من شيء اختبار ولا نبدو ولا اختبار كده يا جماعه الذي خلق الموت والحياه ايه؟ ليبلوكم ايكم اكثر عملا لا احسن عملا عشان ايه؟ فالعبره مش بكم الاعمال العبره بكيف الاعمال ان العمل يكون ايه؟ ليه شرطين يا جماعه لقبول العمل اللي هم ايه؟ اخلاص ومتابعه ان انت تخلص العمل لله وان تتبع رسول الله فلو كنت مخلصا وبتقلب فيه من مكان ما يقبلش ولو كنت متبعا لكنك غير مخلص ولا ما يقبلش لازم الاثنين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في السنه تمام ولا يشرك بعباده ربه احدا هو ده فخلي بالك مثال عن الله فاذا ايه؟ يبقى الرضا يبقى دي رابع حاجه خامس حاجه الرضا عن الله عز وجل سواء نزلت مصيبه سواء نزلت نعمه في الحالتين اللهم لك الحمد ذلك طيب سادس حاجه تدل على محبتك لله اتباع الناس اللي تدل على كده صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله اذا كان حبنا في الاسلام دي حبين حبين صح ولا الحب الاولاني الحب الاولاني حبك لله ايه الدليل عليه اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام الحب الثاني حب الله لك ده ايه ده ثمره اتباعك للنبي يبقى في حب عباره عن دليل على حاجه والحب الثاني ثمره من ثمرات ايه الحاجه دي الحب الاولاني حبك لله عز وجل دليل عليه اتباعك للنبي عليه السلام والحب الثاني هو ايه ثمره اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وسابع حاجه العلامة السبعة الأخيرة إن هو إيه؟ إن الإنسان يتنعم بالطاعة ما يبقاش تقيل على نفسه. عارف لما تقوم تصلي أنت تصلي وأنت إيه؟ ها ربنا وصف ورسوله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى العشاء الثاني لسه مصلين المغرب كمان عشاء تيجي عند الفجر يا اخي ده يا اخي الدين رحمه يا اخي وربك رب يقول يعني انتهى ايه لما صلاه بالليل يعني ولا احسن لما اخد ناس البرد وبطل صلاه اربع ايام لا يا اخي قوم واحسن نظام الانسان خد بالاسباب وش عشان شويه ساعه وانت خارج ان شاء الله مش هيحصل لك اي حاجه هتمشي ان شاء الله شوف سبحان الله والصحبه يا جماعه اللي بتجيب من اهل المسجد في صلاه الفجر اعظم صحبه يعني ممكن ايه يعني قلبك يتالف مع بعض الناس الآن المسجد صلاة العشاء في المغرب في الفجر. لكن أهل ده صلاة الاستقبال مع بعض تجد ما بينهم من الود والألفة أمر عجيب جدا حتى لو واحد منهم واقف كده مثلا ما جاش النهارده الكل على طول يبص فين فلان؟ ما صلاش الفجر النهارده معاك خدت بالك؟ في محبه ما بينهم عاليه جدا ربنا بيوفقها وسبحان الله والملائكه ورديه ورديه من الفجر للعصر ورديه من العصر للايه؟ الفجر دول يطلعوا يشهدوا لك ودول يطلعوا يشهدوا كيف تركتموهم وهو اعلم تركناهم وهم يصلون ووجدناهم وهم يصلون خدت بالك؟ سبحان الله فصلاه الفجر تشهدها الملائكه ولذلك احنا معتمد ايه؟ من صلى البردين دخل الجنه والبردان هم العصر والفجر خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله قيل لبعض المحبين ما السبب في قربك وحبك لله عز وجل وهذا الفجر الذي تبذله لخدمه دين الله؟ قال لهم في يوم من الايام قاعد في مكان ولقيت ورا الجدار اثنين بيحبوا بعض. واحد بيكلم واحد. فبيقول لها ايه؟ يعني انا انفقت كل شيء عشان خاطرك ورغم ذلك انت مش بتحبني. قالت له لا انا اريد منك اكثر من ذلك، قال لها ابذل لك عمري كله. فسمع الرجل هذه الكلمة قال سبحان الله هذا عبد مع عبد آخر يبذل عمره كله من أجل عبد وفي معصية الله فمن باب أولى أن أبذل عمري كله لله من هنا بقى بدأ يبذل بدأ يعمل كل حاجة طيب لو رقصت بمحبة الله والله والله لو قصت بمحبة الله ربنا يكرمك الدنيا بقى الدنيا بقى سبحانه وتعالى وبعدين يعني ويلقي محبته في السماوات وفي الارض ماذا قال صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ان الله اذا احب عبدا اللي يحصل نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل عليه السلام والناس جبريل في ملكه السماوات السبع اني احب ان الله يحب فلانا فاحبه كل ملائكه الرحمن جل وعلا تحبه كل ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى تحبه ويلقى لك القبول في الارض تلاقي الدنيا كلها بتحبك حتى اعدائك يحترموك شوف النبي عليه لما كانوا يسالوا لما كانوا مشركين عن النبي عليه ماذا تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم يقولون انه صادق امين صلى الله عليه وسلم فكان يشهد له الاعداء قبل الاحباء صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل لو حبك هيحبك فيك كل اهل السماوات والارض بل هيحبك فيك حتى الجمال شوف النبي عليه الصلاه والسلام وهو معدي احنا الدرس اللي فات هنا في رمضان ربنا بس يصلح حفظ كان ايه بعنوان قلب موصول بحب الرسول ذكرنا فيه بعض الحاجات تسعه في حديث عند البخاري كان النبي عليه الصلاه ماشي هو والصحابه فحبيبك صلى الله عليه وسلم حد يعرفهم بس كده جميل قوي عايز حد يعرفهم ان انتوا في الدنيا دي ماشيين والكون ده كله حاسس بيكم حاسس بطاعتكم لله عز وجل وحاسس لو عاصفهم برضه ربنا هيحس بيكم ليه؟ ايه الدليل على كده؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون سبحانه. قال جل وعلا للسماوات والارض فيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فحبيبك صلى الله عليه وسلم ماشي جنب جبل احد فنظر الى الجبل وقال لاصحابي احد جبل اه هو جبل اه في نظركم انتم حجاره وصخور وتراب لا بس ده ليه احاسيس عاليه جدا. احد جبل يحبنا ونحبه. يا سلام والكلام ده يتحول لواقع حديث البخاري ومسلم يوم النبي عليه الصلاه والسلام يطلع هو ومين؟ ابو بكر وعمر وعثمان الاربعه يطلعوا فين؟ فوق جبل احد فطبعا الجبل خدت بالك زي ما كان الجبل بقى فرحه بقى عظيمه جدا مين فوقيها؟ ده النبي ومين تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان يد الهنا يد السعد يا سلام نعم صف قويه فالجبل يعني من فرحته حب يعني يعبر عن سروره وامتنانه فراح ايه؟ متهز طبعا ما يقدرش يقف اكل فما ينفعش الحمد اللي يتكت عليها اكل فراح النبي عليه السلام ايه؟ خاف على نفسه وعلى الصحابه فقال اثبت احد مش فاقفه افتح في قلبك يعني قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق خد بالك وشهيد وشهيدان مين هما؟ عمر وعثمان يوم الاثنين يموتوها بس خلاص انا هموت شهيد وهو ايه؟ هيموت شهيد شوف بقى سبحان الله وفعلا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما ربنا شوف لما حديث جميل قوي بس اطلع على الجماعه صلى الله عليه وسلم حديث هو الحاكم اللي سبق صحيح وده من قسم الاحاديث اللي بتبص عليها الحاكم كل حديث نبي جميل طبعا الحديث ده ليه تاثير كده في قلب عز وجل نبي عارفين بايه؟ والله لا يلقي الله حبيبه في النار يا سلام اللهم صل حظك يا رب شديد ربنا عشان يقول والله لا يلقي الله حبيبه في النار لو حبك لا يمكن تخش النار يبقى ده من ضمن مش من ضمن ده من اهم اسباب نجاتك من النار ان يحبك ان يحبك العزيز الغفار سبحانه وتعالى شوف لما حد فيه ورموه في النار الله عمل ايه؟ مش ربنا قلنا ما يكون بردا وسلاما على ابراهيم مش ربنا بس وسلاما على ابراهيم شوف سيدنا موسى لما آه، امه آه، سمعت الى امر الله عن امر الله عز وجل لما سمعت الى امر الله عز وجل بان تلقي ابنها في التابوت وتضعه في النار التابوت راح فين؟ عند بيت فرعون يعني التابوت سايب الدنيا كلها زنقت معاه وراح فين؟ عند بيت فرعون وفرعون عايز يقتله سبحان الله فشاء المولى عز وجل اول ما يوصل تابوت الجنود الحرس شافوا الجنود طلعوه اول واحده تشوفوا مين؟ تمرأة فرعون اللي يأتي فضلعوا وقال يأتمس أمام بعد ذلك وخلط الله إيمانها بل وجعلها مثلا للمؤمنات في كتاب الكريم أول ما شافت سيدنا موسى سيدنا موسى لما تقرأ سيرته هو ما كانش جميل الشكل يعني ما كانش إيه أبيضان وعينيه خالص والشكل كان أصلا بسيط جدا تمام لكن أول ما شافته خد بالك ربنا قال إيه الحتة دي وألقيت عليك محبة مني يا سلام ستار شفاف يلقى من عند الله عز وجل على وجه موسى عليه السلام والقيت عليك ايه محبه مني ولتصنع على عيني اول ما تشوفه امراه فرعون تعمل ايه ساعتها ما قالتلهمش ايه والله ده يعني طفل جميل يعني خليه ينفع لا قال ايه قرة عين قرة عين ده انت ممكن ابنك اللي انت مخلفه ما يبقاش قرة عين تخيل فتخيل لما واحدة مش مخلفاه ومش ابنها وتقول قرة عين ما قدرتش تستحمل المحبة اللي ربنا حطها على سيدنا موسى ما قدرتش تستحمل ان هي ايه تقول ايه اي حاجة ثانيه لا قرة عين لي ولكن لا تقدروا في بعض الوقت الكريم ان ان هي قال قرة قالت فرعون قرة عين لي ولكن فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لها فرعون قرة عين لك أنت أما لي فلا قال جبريل عليه السلام فلو قال قرة عين لك ولي لهداه الله من فضله على كانت رواية ضعيفة تمام رواية ثانية برضه ضعيفة تمام آه، إن إبليس سئل هل أحدثت أحدا من البشر؟ يعني أنت قلت في الأول أنهم أجمعين إن عبادك منهم مخلصين هل في حد أنت حبيته؟ قال رجل واحد هو الوحيد اللي حبيته رغم أنه غصب عنه قيل من هو؟ قال موسى عليه السلام قيل لماذا؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلا تستطيع أن أمره ما قدرش شوف سبحان الله شوف وألقيت عليك إيه؟ محبة منه شوف لما أحب الله عز وجل خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة وسيدة خديجة يعني الحقيقة وكل الزوجات النبي طبعا أمهاتنا لكن سيدة خديجة على وجه الخصوص يعني لها مكانة في وجود الأمة عجيبة في الشكل مثل عظيم جدا يا جماعة للوفاء وإحنا كان بنذكر الوفاء أمنا خديجة عند الموت بعد ما بدأ كل شيء وقف جنب النبي عليه السلام وصدقه بدعوته بمالها ونفسها ووقتها وكل شيء يوم ربك عز وجل يكرمها عند موتها فيرسل إليها جبريل مش أي ملك أمير الملك أمين الوحي ينزل جديد كما الصحن ويأتي إلى الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله هذه خديجة خديجة ساعتها كانت بره البيت جايبة أكل للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له إيه بس الأكل متوفر وبيدلك على إن الملائكة لا يعلمون الغيب قال هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إذان أو طعام أو شراب أنا ما أعرفش ده مين ده جبريل عليه السلام مش النهارده واحد يبقى بقى مثلا من اهل الخطوه واخد بالك وعارف بقى الدين وعارف كل حاجه وبفضل الله بصلي الخمس صلوات كلها مره واحده واحده واخد بالك وبعدين انتوا اللي بتصلوا باجسامكم كده انا مش زيكم انا بصلي بقلبي دلوقتي ايه ها بصلي بروحي عند الحجر الاسود بروحي خد بالك بروحي ده سبحان الله ده بيصلي بروحه فالحمد لله الله رفعه فجبريل عليه السلام يقول لك ان هو ما يعلمش غيب لان الغيب ده لمين؟ لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول فانه يسقط من بين يديه من خلفه رقبه الى اهله طيب فجبريل يقول له هذه خديجه قد ابت قد ابت ومع عمام ومع عمام فيه طعام او شراب او او دم فاذا هي اتت شوف خد بالك بقى حاجتين بقى مش هزول فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني هو ربنا أمره إن هو يقول تلاقي السلام من الله فسيدنا جبريل إكراما ليها برضه ويملاك إيه؟ ويملاك قول القائل حبيب وحبيبي حبيبي تمام فطالما هي ربنا بيحبها أنا كمان لازم أحبها فقال له ومني وبشرها ببيت من جنة من قصب قصب اللي هو إيه؟ لؤلؤ مجوز لا سخط فيه ولا نقص اشمعنى لون المجوف؟ علماء الصوتيات يقول لك ايه؟ يقول لك الحاجه المجوفه بتمنع الصوت اللي بره وتمنع الصوت اللي جوه. اللي هي زي ما بيعملوا استوديوهات النصر واحد عمل استوديو وقلت عامل ايه ازاز هنا وبينه تكويد وبعد كده ازاز ثاني في الاستوديوهات ليه عشان يمنع الصوت يمنع الصوت الصوت ليه بقى ده كله قال لك لان خديجه لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم الى رفع صوته ابدا حتى تنفذ امره بل كان كل ما يغضب نفذ زوجه مريحه زوجه مقنعه مش الزوجه عمرنا لا لو سمحت ابوس رجلك تعمل لي كوبايه شاي وقدم لك طلب عليه ذنب ما بتفتكرش بس خلصتي الموضوع ده فاهم ازاي؟ وهي تقول له بعينك يعني فاهم ده لا شوف خليل رضي الله عنه يعني مش محتاج النبي ان هو يقول لك مجرد بس انه بالصدق الزوج والزوجه يا جماعه لما يتبعوا على طاعه ربنا بيبقوا زي ما بيقولوا كده ايه على موجه واحده على موجه واحده مجرد ما تبص لهم يقول له شكلك هزه صح مش عارف منين خلاص بقى تعرف الزوجه اتعودت يعني الزوجه ما اتعودتش على زوجها مش معقول عايز كل حاجه عارف ان هو عايز يشرب شاي امتى عايز ياكل امتى آه عايز يعني كل حاجه عندها فقال فايه وبشتها بدايه الجنه من قبل فلما هي ما خدتش الجو يرفع صوته يوم من الايام وخلت بيته هادي ربنا سبحانه وتعالى قال لها بيت برضه في الجنه في منتهى الهدوء من قصب من لؤلؤ مجوز لا يوصل لها صوت من بره ولا صوت هيطلع بره رضى الله عنه وبشرها بيت الجنة من قطر لا صحب فيه ولا عمر لما ربك عز وجل أحب سيدنا سعد بن معاذ كما في الصحيح يوم موت سعد بن معاذ إيه اللي حصل يا جماعة؟ عرش مالك الملك وملك الملوك يهتز لموت عبد من عباده اللي هو سعد بن معاذ أنت متخيل سعد بن معاذ يا جماعة أسلم عنده كم سنة؟ حد عارف؟ ها؟ 30 سنة مات عنده كم سنة؟ 36 سنة عاش في الإسلام ست سنوات ست سنوات عند موته قدم طبعا كثير جدا للإسلام احنا حكينا قبل كده الحياة اللي قدمها سيدنا سعد عند موته يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك الموت نعاش بقى قد ايه؟ اهدي لك حديثا واحدا بعد ما صلي. حديث عند ابن ابي شيبه سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيا في الكلام. هتعرف الكلام؟ السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه لايه؟ للكرسي كخاتم اترمى الصحراء. ماذا يمثل الخاتم في الصحراء؟ في نسبه؟ ولا في نسبه؟ طيب اسمع الحته دي وما الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ألقيت في فم والرحمن على العرش يسمع دليل النمل في الليل تحت الصخرة الصماء في الليلة في الظلمات سبحانه وتعالى العرش ده كله اهتز الموت سعد الموت مش كده ولا بالك حديث ثاني عند الحاكم لسان صحيح لما مات سعد بن معاذ امه راحت ايه مصوته امه راحت مصوته صوتها طلع فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يلقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلم أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عشر شوف الحتة دي شوف بقى الحديث بقى اللي جاي كمان ثلاث مناقضة عرش الكذب وأول من ضحك الله عز وجل له سعد بن معاذ ثالث حاجة حديث عند ابن سعد بإسناد الحسن ان الصحابه لما حملوا جنازه سعد سعد بن معاذ لما تقرا سيرته ما شاء الله طول بعرض كان لما يمشي جد في الارض يسمع صوته رضي الله عنه وارضاه ضخم جدا فلما حمل الجنازه ما شاء الله الجنازه خفيفه جدا فقالوا والله يا رسول الله ما حملنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد فقال له صلى الله عليه وسلم وما يمنعنا ان نخف وقد حملها معكم سبعون الف ملك لم ينزلوا الى الارض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم شوف لما حد تعب معاهم عليه شوف لما حد سيدنا بلال وعمار وعلي وسلمان خلى الجنه هي اللي بتسالهم مش هم اللي اشتاقوا الجنه حديث عند الترمذي روايه سنه صحيح روايه اسمها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه تشتاق الى ثلاثه ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه علي وعمار وسلمان الحديث الثاني اشتاق الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال يبقى كده ايه اربعه اربعه الجنه اشتقت لهم فده لما ربنا حبهم شوف لما ربنا حب ابي بن كعب هو اكثر الامثله في مين بس شوف لما ربنا حب ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه ارسل له مين؟ جبريل؟ لا ارسل له محمدا صلى الله عليه وسلم اكرم خلق الله على الله ارسل له الحديث المصطفى والحديث رواه مسلم فجاء الى ابي بن كعب فخطب عند ابي حط نفسك مكانه من مين فتح ابي لانه قدامه الناس خايف الكلام خايف انت بتفتح باب لقيت الناس يا سلام انا متخيل واحد ممكن يموت من الصحراء صدق والله فاول ما لقى النبي فقال يا رسول الله هل اخبرتني حتى اتيك يعني هاجي لك انا انت اللي تجيب حد عندي فقال يا ابي ان الله قد امرني ان اقرا عليك سوره البينه ثم تلا عليه قول الله عز وجل في سوره البينه كامله فلما سمع عويد بن كعب ذلك سكت فقال له الصحابه علام البكاء يا ابي هل فرحت؟ قال اجل وما الذي يمنعني ان افرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون في رواية أحمد في سنة صحيح إن سيدنا أبي قال للنبي عليه الصلاة قال له وقد ذكرت هناك أنا اسمي اتذكر من فوق سبع سماوات ربنا قال لك اقرا سورة البينة على أبي بن كعب ولا قال لك على أي صحابي فأنت اخترتني قال لا لقد ذكرت هناك يا أبي يا سلام شوف لما ربنا أحب عبد الله بن عبد بن حرام ده أخي مثلا عبد الله بن عبد الحرام هو غير من جابر بن عبد الله لما مات في غزوة أحد عبد الله بن عبد الحرام في حديث رواه مسلم إن زوجته أو بنته صح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا الرواية الثانية عند الترمذي بسنة صحيحة إن النبي عليه السلام جاب مين؟ جاب جابر طب جابوا ليه؟ عشان يصبره شوف هتلاقي النبي عليه السلام شوف رحمته ليه؟ لأن جابر أبوه لما مات ساب له تسع بنات هو هيربيهم كان عنده كام سنة جابر؟ في بعض الروايات بتقول 14 سنة بعض الروايات بتقول 15 سنة تخيل 15 سنة بتقول عن تسع بنات يعني فاهم ده؟ فسبحان الله فملح عليه الصلاه والسلام حب ايه؟ يصبره فقال يا جابر انا فعل ما فعل الله عز وجل بابي قال الله ورسوله اعلم قال يا قال يا جابر ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا يعني ايه بغير حجاب الكلام ده يكون بعد الموت قبل الموت طبعا لا تمام الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا وقال عبدي تمنى عليك اللي انت عايزه اطلبه فقال يا رب اتمنى ان ارد فاقتل فيك مره اخرى وثانيه وثالثه فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون شديد قال جاء قال عبد الله بن عمرو الحرام فبشر من ورائي حتى لا ينكفوا عن الجهل في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون عشان كده بنقول في اخر الدرس بنقول لك كان حبك صادقا لله عز وجل بالله عليك اوعى تفضل اي شيء في الدنيا دي على محبه الله اوعى اوعى تفضل وظيفه على طاعه ربنا اوعى تفضل امراه على طاعه ربنا اوعى تفضلي واحد على طاعه ربنا اوعى تفضل مال منصب جاه صيت اي حاجه اوعى تفضل ولو كنت واقف معصيه اتركها لله اتركها لله لو واحد قلبه متعلق بواحده بالله عليك اتركها لله وربنا هيعوضك محبه عجيبه لو انك حتى مش مش مش متعلق بواحده لو انك مش قادر تغض بصرك غض بصرك لو غضيت مره هتلاقي حلاوه ربنا قدرها في قلبك لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى هناك الحكايه الشاب بس مش هو اللي مطالب بس بغض البصر والاخت برضه مطالبه بغض البصر لو واحده مش محجبه بتحبني لله حبا لله وهتشوفي حلاوه هتدوقي حلاوه الايمان حلاوه النار حلاوه الجنه جنه الدنيا كما قال الامام ابن تيميه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلا يدخل الجنه في الاخره انها جنه انها جنه الايمان اللي بيرقوا والدين يرجع لله ويعملوا احسن معامله لله حبا لله ان ربنا الامر كده اللي بيؤذي جيرانه يبطل تاذيه جيرانه ويحسن الى جيرانه حبا لله اللي بيعمل اللي بيعمل اللي هذا كتاب الله عز وجل يقرا القران حبا لله اللي بيعمل اي معصيه يترك كل دوت حبا لله واحد يسال سؤال بقى رجال يقول طب ازاي بقى انا انال محبه الله كان كلمنا عن ان انا احب ربنا طب ازاي بقى انا افوز بمحبه الله اقول لك لو عايز تعرف تعلم الاسبوع الجاي ان شاء الله لتعلم كيف تنال محبه الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته